صار جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح ال 12 وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلوا أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البق كما كنتم تساقون لذلك أعرفكم أنه ليس أحد تكلم بالروح القدس يقول يسوع أناثيما الأصحاح اللي بين إيدينا اللي هو الأصحاح ال 12 من الرسالة الأولى لأهل كورنثوس يدينا صورة حية عن التزام الكنيسة بتشغيل جميع الطاقات الموجودة فيها في الواقع أحبائي موضوع موضوع أن تشغيل الطاقات الروحية في الخدمة والاهتمام بتكوين روح القيادة السليمة بين أطفال ابتدائي وبين صبيان إعدادي وبين الشبان بتوع الثانوي والجامعة ده موضوع في منتهى الحيوية لأن هو ده حياة الكنيسة وأنا في القعدة دي إذا ربنا سمح مجرد هفتح شوية نقط وأسيب المجال للأسئلة ونشترك في الندوة كلنا مع بعض سواء الآباء الكهنة أو الخدام أو الخادمين. أنا عايز أقول النقطة الأولى وهي إن القيادة مش من عمل أشخاص معينين. يعني دايما احنا نتخيل إن كل جماعة تحتاج إلى قائد وخلاص. في الواقع فن القيادة إذا صح هذا التعبير زي ما بيسموه الجماعة بتوع علم النفس فن القيادة هو فن الحياة الإنسانية إنسان ناقص قيادة يساوي صفر لأن إنسان ناقص قيادة يبقى بلا شخصية يبقى بلا كيان بلا وجود كل واحد فينا قائد الراجل قائد في بيته والست قائدة على أولاده والولد قائد لنفسه والشاب قائد للحواس بتاعته وعواطفه فالقيادة فن يمس حياة الإنسان الداخلية قبل ما بيمس حياة الإنسان الخارجية يعني احنا أحيانا نتخيل أن القيادة هي قدرة على التدبير للأمور الخارجية وخلاص وفي ناس يفتكروا القيادة دي مجرد واحد قاعد يخطط ويدبر ويوضب ويهيأ وخلاص ده يروح يعمل كده وده يعمل ده وده ينفذ الحاجة الفلانية واللي يعمل أجندة عمل كل حاجة في وقتها تخلص مش هي دي في الواقع القيادة إنما القيادة هي طبيعة داخلية إنسان يستطيع إنه يعمل control ويضبط ومش بس control وتدبير توجيه يعني ال control احيانا زي ما قال معلمنا بولس الرسول ايه قال اقمع جسدي كلمة اقمع ده ال control لكن بعد كده يقول ايه واستعبده كلمة استعبده يعني ايه يعني اشغله انا عايز ابص للحتتين اقمع جسدي واستعبده دي آية تمس حياة كل الناس ان كل انسان ينبغي ان يقمع جسده وان يستعبده قمع الجسد اللي هو اللي عمل ال control للجسد استعباد الجسد يعني تشغيله يبقى عبد القائد الحقيقي في حياته الداخلية هو القائد اللي يستطيع أن يعمل control لعينه ولفكره ولأحاسيسه ولعواطفه ولمحبته للعالم أو محبته لغير العالم وجميع العواطف والدوافع والإمكانيات يعمل control بس لو control بس تبقى زي واحد بينفخ بالونة ولازم في يوم من الأيام تفرقع أو زي حاجة بيعمل عليها محبس وبعدين لو كتر الضغط عليها تنفجر إنما الشطارة في القيادة السليمة إن هو بيعمل control يعمل عملية إيه؟ توجيه للعمل يعني أدي مثل بسيط أنا إنسان ربنا خلقني مليان عواطف كل إنسان كده مفيش إنسان بلا عاطفة بس في انسان بياخد العواطف دي ويعمل control ايه كنترول هقول لك انا مش هقابل الناس احط عينيا في الارض ابقى جاف في معاملتي مع الناس وممكن يعيش لغاية سن 50 55 سنة وبعدين نسمع يقول لك ايه فلان ده اللي سنه 60 سنة ولا 50 سنة وقع في حب بنت صغيرة أو وقع يمكن مع خدامة الله مش ده اللي كان إنسان لطيف الوديع الهادي اللي دايما عينيه في الأرض وكان الإنسان المعروف بعفته ونقاوته هو أصله كان كل اللي عامله إيه؟ كان عامل محبس فالمحبس قفل قفل قفل وجه في وقت راح ضارب المحبس راح مطلع بلاوي من جوه عشان كده عمل الروح القدس فينا الروح القدس هو اللي بيدي روح القيادة عشان كده لما حبوا يشتغلوا لما ممنوع حد يشتغل ممنوع حد يشتغل امال ايه يا رب قال ممنوع حد لا تبرحوا اورشليم سيبوش اورشليم حتى تلبسوا قوه من الايه من الاعالي اذا لبستوا القوه من الاعالي روح الله في داخلكم روح الله هو اللي يديكم روح القياده يعني القيادة دي مش مجرد فهلوة ولا القيادة شوية كتب في علم النفس تدرسهم ولا القيادة ازاي تضحك على الناس او ازاي تاخد الناس في الحضن وازاي اه تلاطف ده لا لا كل الحاجات دي ممكن تكون بكش وممكن تنكشف ممكن تنكشف وممكن تخدع نفسك ممكن تخدع الاخرين لكن ما تخدعش ربنا ويجي في يوم كده تدوس على الزرار يطلع بلاوي موجوده في الداخل لكن روح الله هو روح القيادة عشان كده قال لهم ايه قال لهم متى جاء ذاك يأخذ مما ليه وإيه ويخبركم إلا الابن إلا الابن إنه جه رأس للكنيسة قائد فيأخذ مما ليه ويخبركم يعني هيديكم روح القيادة تلاقي العيل صغير كده وقائد حقيقي والست قائدة حقيقية والشماس قائد حقيقي والكاهن قائد حقيقي وخادم مدارس الأحد وكلهم قيادات سليمة مش قيادات مكبوتة أو قيادات مستبيحة ما ممكن التطرفين لا عمل الروح القدس إن بيدي القيادة الروحية السليمة لنفس سوية عايشة في واقع اللي هي عايشاه هنا وفي نفس الوقت بالفكر الروحي السليم في تطرفات بتحصل في حياة الإنسان ده اللي بيفسد روح القيادة في الكنيسة أنا هتكلم عن التطرفين المتناقضين وبعدين أتكلم عن العمل الإيجابي عمل روح الله للقيادة السليمة التطرف الأول هو تطرف الطاعة المملوءة خنوعا يعني عايز إيه سواء بالنسبة لنفسي أو بالنسبة للآخرين عايز كده أغمض عينيا وأبونا يمسكني كده من إيدي ويقول لي تمشي في الطريق ده وتعمل دي وما تنفذش دي وتقرا الأسبوع ده كذا أصحاح وما تقراش الأصحاحات الفلانية وتعمل ملخص في كذا وما تعملش في كذا ده اسمه إيه؟ ده اسمه لا مؤاخذة الحياة الإيه؟ الرخوة الحياة اللي بلا قيادة سليمة إنسان تبص عايز يطيع لكن بيفقد حتة البيرسوناليتي بتاعته ربنا لما جه للناس جه يتعامل معاهم كأشخاص مش جه يتعامل معاهم كآلات يعني ما يدوسش على الزرار ده يشتغل يدوس على الزرار ده يقف لا ربنا بيتعامل معانا ككائنات بشرية الله أوجد الإنسان له كيانه ولما أوجد آدم قال أعطاه إيه؟ قال له أعطي سلطانا ده في الأصحاح الأولاني من سفر التكوين يعني من البداية أو الثاني صح الثاني ولما حتى أرسل التلاميذ يقول أعطاهم قوة وسلطانا أنا عايزك تفهم كلمة قوة وسلطانا يعني بيتعامل معاهم شخص لشخص كيان لكيان مع الفارق الكبير بين الكيان الإلهي والكيان الإنساني لكن ربنا ما بيتعاملش مع البشرية ككائن مع آلات جامدة للأسف إن في ناس كتير تتمنى إنها تكون آلات جامدة يقول لك ليه ربنا ما بيخلينيش أبقى كويس ليه ربنا سمح لي بالوقعة الفلانية ليه ربنا ما منعنيش من المشوار الفلاني لما أخذ ربنا ده مش بالطريقة اللي أنت بتفهمها ربنا بيتعامل معاك ككيان شخصي ما يحبش يتعامل معاك كريكوردر بتدوس على زراير ويشتغل تقول لي بس لو هو يدوس على زراير واشتغل ابقى كويس هو مش عايز الحاجه الحلوه دي اللي ما تكونش فيها الحياه الشخصيه او الكيان الانساني الروحي السليم ده التطرف الاولاني وهو تطرف الخنوع عايز ابونا ده يمسكه من ايده كل صغيره وكل كبيره مش بس ابونا حتى والده الجسدي او والدتها اذا كان واحده بنت أو أي إنسان مدبر في أمر من الأمور عايز كل حاجة يلاقيها بالساهل وهو عليه بس التنفيذ من غير تفكير الله لا يتعامل معك ككائن بدون عقل لكن ربنا خلق فيك العقل وهو قدس هذا العقل ويريد أن يتعامل معك من خلال هذا الفكر وهذا العقل وأخشى عزيزي أنك تعكس هذه المشاعر على أولادك أيضاً سواء أولادك حسب الجسد أو أولادك حسب الروح يعني يجي كاهن يقول لك إيه يقول لك أنا زعلان من فلان ليه لأنه ما بيتعاملش معايا ككاهن إيه يعني يتعامل معاك كاهن يعني يعني إله أنت كاهن لكن تغلط وأنت أسقف وممكن تغلط وبطرك وممكن يغلط فيش إنسان ما بيغلطش وفي بطاركة أخطأوا ووقفت قدامهم الكنيسة زي مسطور كان بطريرك القسطنطينية وقفت ضد الكنيسة وفي بطاركة بحسن نية تصرفوا تصرفات معينة وتفهموا معاهم بعض الأساقفة أو الكهنة وكانوا في منتهى الحب الصادق الحقيقي في خدام مدرسة أحد عايزين يتعاملوا مع أولادهم أو حتى في آباء أو أمهات عايزين يشتغلوا كده زي واحد بيلعب شطرنج تجيب العسكري تحطه في الحته دي ما يقدرش يقول لك لا تجيب الملك ولا الوزير الناحيه دي هي ماشيه كده قطع شطرنج نحن لا نتعامل مع اولادنا كقطع شطرنج اوعى في يوم من الايام تحب انك تتعامل مع اولاد مطيعين طاعه عمياء ليصيروا اجزاء من الشطرنج بين ايديك تبقى انت قائد لمؤسسة فاشل ويبقى عيال ما ينفعوش لان في تفاعل في حياة العين زي ما سمعنا دلوقتي صحيح العين غالية على الانسان لكن لو كل الجسد عين فأين السمع زي ما قال معلمنا بولس الرسول لو انك انت انسان عين في الكنيسة بتحب مثلا القرايه مش معنى كده عايز كل الناس تقرا وتبطل التسبيحه نفسها او كل الناس تقرا وما يكونوش ليهم مواهب اخرى زي الالحان او الرسم عمل ايقونات او اي عمل اخر جمال القائد الحقيقي انه ما يصبش قوالب من شخصيته في المخدومين يعني ما يبقاش كل اللي قاعدين صوره للي بيتكلم او للي بيخدم لكن القائد الحقيقي اللي هو يعرف العين تشتغل للنظر والودن تشتغل للسمع واللسان للكلام وكل عضو سواء ظاهر او خفي سواء كان هذا العضو يبدو ذا كرامه او يبدو بدون كرامه جميع الاعضاء بتعمل معا كل واحد بيعمل الشغل بتاعه لكن بروح التكامل والتفاعل مع بعضها البعض والإحساسات المشتركة مع بعضها البعض فمهم يا أحبائي إن لا أنا أكون الآلة اللي غيري يدوس عليا أشتغل ولا أيضا أتعامل مع الناس كآلات أدوس عليهم أشتغل لكن أنا أحب أتعامل مع الناس بكوني إنسانا وأتعامل أيضا مع الناس بكونهم أيضا أناس ودي بنلاحظها حتى في الحياة الزوجية يعني تبص تلاقي ايه آه راجل يقول لك آه انا مش عارف مراتي تعبانه ليه هو صحيح بيجيب لها يمكن فستان ب 300 او 400 جنيه وبيبذل طول الليل وطول النهار وشغال وعرقان وبيعمل كل اللي يعمله وبعدين يقول لك طب بس تقول لي انا مهمل في حقها في ايه؟ هي في نقطه واحده بس انه ما بيتعاملش معاها as person بيتعامل معاها كاداه سواء في خدمة البيت أو في علاقاته الجسدية أو في تعامله في أموره الأخرى في أي أمر من الأمور هو بيتخيل أن زي ما بيشتري فيديو مثلا بألفين جنيه ولا حاجة اقتنى هذه الزوجة عشان تشتغل على حسب هواه أو حسب مزاجه لكن ممكن يكون هو ليه شخصيته ده لازم يكون هو ليه شخصيته هي ليها شخصيتها وهو ليه مواهبه وهي ليها مواهبها وهو ليه طريقته في الحياة وهي ليها طريقتها في الحياة ولا نستطيع أن نطلب من الزوج أن يبقى صورة طبق الأصل لمراته ولا العكس أيضا أن الزوجة تبقى صورة طبق الأصل لجوزها وإذا الاثنين بقوا صورة طبق الأصل لبعض يبقوا لا مؤاخذة الاثنين فاشلين إنما الزواج الحقيقي اللي يحصل فيه تكامل رغم ان الزوج ليه مواهب والزوجة ليها مواهب والزوج ليه شخصيته والزوجة ليها شخصيتها لكن يتكاملوا مع بعضهم البعض ويحترم كل منهما الآخر طبعا اللي بيحصل ايه ان الزوج بيتخيل ان هو الصح وانه شخصيته هي السليمة فبيحب يطبع شخصيته على مراته وطبعا العكس وده ما اكثره ان البنت تتمنى دايما ان زوجها يبقى على حسب هواه تتخيل ان هي الانسانه الحكيمه والعاقله والمدبره للبيت واللي بتفهم كل شيء وان هو و... ودي الشكوى اللي بنلاقيها كتير من بين الازواج وبين الزوجات ان كل واحد فيهم يريد ان يصور الاخر كصوره ليه هو شخصيا انما عايز اقول لكم يا جماعه ان الحياه الزوجيه السليمه اللي فيها الزوج له شخصيته المستقلة ولكن المتكاملة مع زوجته والمتبادلة الاحترام ونفس الحكاية بالنسبة للزوج اللي بقوله بالنسبة للراجل ومراته أقوله بالنسبة للراجل وأولاده يقول لك لسه كنت قريب مع واحد وبعدين الولد شاب يعني مش ولد يعني بتاع 30 سنة أو أكثر شوية اختار زوجة وبيتفاهم مع أبوه وأمه فالأب والأم يقول لأ فبقول لا مش كده فرد الاب كده بكل لطف قال لي هو انتوا بتعلموا الولاد انهم يخالفوا اوامر ابوهم وامهم قلت له الحقيقه الكنيسه بتعلم ولادها ان يكون ليهم شخصيتهم المستقله وحضرتك مش انت اللي هتتجوز ابنك اللي هيتجوز انت مجرد رايك استشاري وانا رايي استشاري لكن اللي هيتجوز هو والكنيسه تبارك الزواج طبعا تتمنى رضا الاب لكن مش ممكن نقبل مطلقا ان الشاب يتجوز لمجرد ارضاء لوالده او والدته وطبعا ياما زيجات تمت لمجرد ارضاء الوالدين وكانت النتيجه بعد اسبوع او اثنين او شهر الزواج فشل لانه حاسس ان شربه شربها وغصب عنه اخذها ارضاء للاخرين اذا يا احبائي احنا مطلوب مننا اللي بقوله عن الزوج والزوجة والأب وولاده والأولاد وأبوهم بقوله عننا كخدام ومخدومين لابد أن نتعامل معهم كأشخاص سواء الولد ده في ابتدائي في إعدادي في ثانوي ولد بيحب موسيقى ولد طول النهار قدام التلفزيون ولد بيقرا كتب في الوجودية ولد متفتح في الفكر شاب ناجح في دراسته لابد انك تتكيف معاه مع الشخصية بتاعته لكن تحت قيادة الروح القدس ده التطرف الأولاني التطرف الثاني العكسي وهو الإباحية بلا حدود يعني إذا كان التطرف الأولاني عايز أكون أنا بلا شخصية وأبقى أطرافي يشغلني مرمطون أو العكس إن أنا أشغل الناس مرمطونات عندي الاتجاه المضاد العكسي والمتطرف هو أن يترك الحبل على الغارب زي ما بيقولوا في المثل البلدي إن الأمور تتساب بلا ضابط أنت تسأل الأب يعني أديك مثل بسيط تيجي البنت تشتكي يا بنتي مالك تقول لك أبونا يتقدم لي أي عريس أتفاهم مع بابا أقول له طب بس رأيك يقول لا أنا ما أعرفش أنت حرة أمال أنت أب إزاي؟ صحيح مش من حقك إنك أنت تضغط عليها لكن من واجبك إنك أنت تتفاهم معاها وانك تفتح لها النقط المستخبية عنك وانك تاخد وتدي صحيح يعني في حدود معينة لكن دون ان تتجاهل دورك ففي ناس يسيبوا الامور كده عايمة تبص تلاقي خادم مدارس الأحد ده ملطش العيال يركبوا فوق كتافه العيال يزقوا في بعض يقرصوا في بعض الفصل هايف وهو عايش في واديه كما لو كان آه، يعني قاعد في حته مش دريان تقول له ليه كده يقول لك اصل انا انسان لطيف ورقيق وهادي ووديع وما اسهل ان يبرر كل ايه هذه الاخطاء انه سايب الدنيا تتلخبط يمين وشمال وفي نفس الوقت يعتبر ان ده هدوء ووداعه وحريه بيديها للاولاد مش تكوين الشخصية معناها أن تترك الحرية بلا ضابط زي ما حصل في الغرب حصل في الغرب أن تركت الحرية بلا قيود وكانت النهاردة أن بدأ الغرب يندم على التصرفات دي وبدأت بعض المدارس حتى بعض ال- علماء النفس حتى في أمريكا بيتراجعوا عن الأفكار اللي كانوا بيعتبروها مودرن يقولوا لا كان لازم يحصل في عملية كنترول في حدود معينة يعني أنا أفتح الطريق للناس وأديهم الحرية ولكن في نفس الوقت بحتضنهم بحدود الحب الحقيقي والحكمة المعتدلة عشان ما يدعوش يعني ما بقاش كاهن أسيب الكنيسة تلخبط يمين وشمال وشرق وغرب بعدين أقول أنا مالي هم الأحرار هم المسؤولين قدام ربنا كل واحد كبير مسؤول عن نفسه لا أنا في حدود ملتزم بيها في حدود ملتزم بها إذا يا أحبائي ينبغي ألا تكون الطاعة في خنوع ولا تكون الحرية في تسيب روح ربنا هو روح الطاعة يقول كده عن السيد المسيح وهو ابن تعلم الطاعة مما تألم به لكن مين في طاعة المسيح تعال شوف المسيح المطيع ده لما وقفت قدامه الست العذراء وقالت له ايه اللي انت عملته فينا ده ده انا ابوك وانا كنا معذبين من اجلك انت كنت فين طول المشوار ده يرد عليها ولا ايه يقول لها كان ينبغي ان يكون ايه ان اكون فيما هو لابي آه، حسب التقليد اليهودي كان ده يعتبر ثوره المفروض يقول لها انا غلطان لا مش غلطان مش غلطان يكذب يقول غلطان هو كان بيحقق رساله بتاعت الاب السماوي والعمليه مش عمليه زحلقه يعني زي ما بعض يقول لك يقول يا اخي انا غلطان وخلاص وتفوت دي مش موضوع غلطان وتفوت لو في غلط وحاسس ان غلط اقول انا غلطان لا ما فيش غلط بادب وبذوق وبلطف اقول لا في موضوع انتوا مش فاهمين فبقول لها انت بس مش دريانه بالموقف بالظبط ايه ده في رساله ليا في انا لازم اشتغل فيما هو لابي ولذلك بتوع علم النفس بيعتبروا ان رد المسيح ده ثوره للطفولة في عهد المسيح لكي تسترد من جديد قدرتها أو إمكانياتها أو شخصيتها تعرفين حسب القانون الروماني وحسب الفكر اليهودي وحسب أيضا الفكر اليوناني ما كانش لأي طفل حق من الحقوق كان ال- الرومان يجيبوا البيبي الصغير بعد ما يتولد ويحطوه في برميل خل يغطسه ويطلعه عشان لو كان صحته ضعيفة يموت ويستريحوا منه لو كان قوي البنية يقدر يعيش فيبقى راجل آه، شجاع في الجيش آه، القانون الروماني يعطي للرجل أن يفعل والأم أن تفعل ما تشاء في طفلها ومحدش يقدر يكلمه ما يقدرش الابن يشتكي يولد وأيضا بالنسبة للفكر اليهودي كانوا يتخيلوا الطاعة هي أن الابن يفعل كل ما يقوله الأب أو الأم بلا بلا أخذ أو عطى أو بلا تفاهم المسيح قدم لنا فهم جديد وهو أن يعطى حتى للطفل الصغير حق الإيه؟ حق الحياة كشخص مش حق الحياة كأكل وشرب ولبس يقول لك أنا بجيب لأولادي آه، الفستان بكذا أنا طول النهار بجيب له من أحسن أصناف الأكل أو الشرب لا لا لا الأولاد يا أحبائي مش أكل وشرب ولا لبس الأولاد يحتاجوا إلى أيضا إحساسهم بالشخصية الحية في داخل الكنيسة عشان كده اوعى تفتكر انك تكسب ولادك في مدارس الاحد بمجرد شويه هدايا او مجرد تاخدهم شويه فسح ده ممكن تاخدهم في فسحه ويطلعوا ويجوا العيال زعلانين وممكن تاخدهم مرسى مطروح ومهيصهم وغيره والعيال يجي يقول لك الخي على الاستاذ الفلاني ده ده كتم نفسنا هناك أو العكس إنسان بلا شخصية بوظ القعدة الأولاد لا يحتاجوا إلى الأمور المادية أو الفسح أو الأمور الجسدية بقدر ما يحتاجوا إلى إنسان يتعامل معهم بالروح القدس كأناس مع بعضهم البعض عمل الروح القدس في حياة الكنيسة هو أن يصير الكل أعضاء مش أفراد والأعضاء تتفاعل مع بعضها البعض دون أن يفقد العضو البيرسوناليتي بتاعته والكيان بتاعه والاستقلال بتاعه أنا كائن مستقل لكن استقلالي مش انعزالي عن الجماعة أنا مستقل عن الكاهن اللي معايا رأيه لوحده ورأيي لوحده لكن نتفاهم مع بعض بمحبة وأنا ممكن أخضع لرأيه وهو ممكن يخضع لرأيي لكن ما أمحيش شخصيته ولا هو يمحي شخصيته ولا أنا أحب إن هو يشتغل حسب فكري ولا أنا أشتغل حسب فكري إنما هو ليه مواهبه وأنا ليا مواهبي هو ليه طريقته وأنا ليا طريقتي وإحنا نتكامل مع بعضنا البعض دي الفكرة الأولى اللي حبيت أقدمها بالنسبة الأول لمفهوم الشخصية المسيحية على مستوى الطفل أو الشاب أو الصبي أو الراجل أو الست. النقطة الثانية هي تشغيل الطاقة. الكنيسة أحبائي ليست مكان لتضييع الوقت، ولكن الكنيسة أولا هي جماعة مقدسة لها عمل مقدس كل واحد كل عضو ملهوش عمل يبقى عضو متعطل ونهايته انه يفسد ويتقطع ويترمي بره لو الصوبع بتاعي ده لو ما اشتغلش صوبع واحد لو لفيته كده وسبته لمدة شهر أو شهرين من غير ما أحركه بعد شوية أشيل اللفة كده وأجي أشغله ألاقيه وقف ولو قعد سنة ممكن العظم يضرب ويفسد ويسوس ومش بس يحتاج الصوبع يتقطع ممكن يضيع الإيد كلها وممكن يضيع الجسم كله فتشغيل الطاقات على جميع المستويات هو حفظ لكيان الكنيسة والعضو الواقف عن العمل عضو بيحطم نفسه ويحطم الآخرين عشان كده عزيزي مهم جدا مهم جدا تشغيل كل الطاقات بس بشرط تشغيلها ايه جوه دائرة روح الله يعني حكاية مش حكاية التلزيق بتاع فلان انت عليك تنظيف الكراسي بتاع فلان انت عليك مش عارف تمسك الاجتماع طب انت عليك تبيض الحاجة الفلانية لا في في عمل واضح وفي هدف واضح في الكنيسة وبتتفاعل جميع الأعضاء في اتجاه واحد يعني العين صحيح بتشوف والودن بتسمع لكن الاثنين بيشتغلوا تحت إدارة واحدة هي المخ فلو في قدامي مثلا بقرة أو لو في قدامي خطر العين بتدي إنذار إنها شايفة في خطر ولو ليها صوت الودن بتدي إنذار ان في خطر ولو في شم ريحه نار مثلا المناخير على طول بتدي انذار بالاعصاب للمخ بتقول في خطر في ريحه دخان بدون ما تشعر كل الاعضاء بتشتغل كله في وادي لكن مش وادي متفرق ولكن الكل بيشتغل كطاقات متنوعه ولكنها متكامله تحت قياده المخ الكنيسه مخها ان صح هذا التعبير هو روح الله القدوس الروح روح المسيح الذي يقود الكنيسة كلها بقدر ما الإنسان بيدخل تحت دائرة روح ربنا بقدر ما بيشتغل وفيما هو بيشتغل بيشغل الآخرين لأن العين وهي بتشتغل بتشغل الإيد والإيد هي بتشتغل بتشغل العين والبق بيشتغل بيشغل الجسم كله لأن لو ما كانش الإنسان الجسم كله يموت والجسم بيشتغل بيدي حيوية أيضا للبق عشان يشتغل فالكل بيشتغل مع بعض لكن في اتجاه واحد هذا الاتجاه هو اتجاه خلاص العالم لازم يبقى بارز في حياتي ان انا بشغل الناس مش لتضييع الوقت مش لتضييع الوقت ولا لتكوين صداقات شخصيه بيني وبينهم عشان نبقى اصحاب لكن انا لا اعرف الناس الا في دائره المسيح ولا احب الناس الا من اجل خلاصهم وابديتهم ولا أتعارف مع الناس إلا من حيث إنهم كخليقة الله الغالية عليا اللي بتمنى أبديتها حتى الوثنيين حتى الملحدين حتى النفوس المضطهدة لله أنا بحبها وبحبها من الأعماق من القلب لأن عايزهم يتمتعوا بربنا فكان بالأولى أحبائي ولادنا وبناتنا فكر كده بصورة جدية إزاي نشغل ولادنا في الطاقات والمواهب المتنوعة لأولادنا سواء كان عندهم أي نوع من أنواع المواهب للعمل عشان ما أطولش عليكم وما تبقاش الكلمة طويلة هكتفي بأن أعرض بعض الجوانب العملية البسيطة اللي ممكن للتشغيل لأولادنا أول حاجة من الحاجات اللطيفة البسيطة السهلة زي ما قلت قبل كده مع أكثر من مجموعة تكوين مكتبات للأسر ايه يعني تكوين مكتبات للبصر يعني مثلا نيجي اسره مثلا اعدادي مثلا مريمين اعدادي الم لهم مثلا 50 60 كتاب واجيب واحد عشان يقرا واحد يوزع الكتب ويتبادلوا الكتب مع بعض بيبقى انا شغلت مثلا واحد او اثنين في توزيع الكتب والحاجات دي لا اول حاجه عشان اعمل المكتبه اضع في قلبي حاجة مهمة إن المكتبة دي من أجل المسيح وإن المكتبة اللي بتقام دي من أجل تنمية حياتهم في المسيح فأجيب الولاد وأقول لهم يا ولاد إحنا مهم القراية عندنا فهم معاهم عن طريقة القراية والاهتمام بالقراءة عشان ضبط الأفكار إلى آخره وبعدين أقول لهم مين بقى يحب يستلم المكتبة أنا عايز اتنين تلاتة بس في شرط يقول لك إيه شرط إن يكون بيحب يقرأ عشان لو واحد سأل في يوم من الأيام قال له أنا عايز الموضوع الفلاني يقدر يقول له تقرأ الكتاب الفلاني وبعدين ممكن توزع تشوف الاثنين ثلاثة وتديهم شوية الكتب وبعدين ممكن يحصل تبادل ممكن يعملوا كتات صغيرة لكل كتاب كت كده ست سبع أسطر عن الموضوع والبوينتس الرئيسية الموجودة في الكت ده الحاجة الثانية ممكن طريقة مناقشة الكتب يعني مثلا في كتاب لطيف عن الطهارة نوزعه المرة دي ونقول لهم يا ولاد المرة الجاية أنا مش هتكلم، المرة الجاية هنتناقش في موضوع الطهارة. كل واحد يقرا الكتاب ويكتب الحاجات اللي عجبته أو الأسئلة الصعبة أو التعليقات اللي في ذهنه ونخلي المرة الجاية فلان وفلان هما اللي يمسكوا الندوة. ولاد في أعداد ولدين وأنا هكون قاعد معاهم. ففلان وفلان دول هيقروا كتاب الطهارة ويجوا المرة الجاية يدردشوا مع بعض واكون انا طبعا قعدت مع الولدين دول واقول لهم انتوا هتتكلموا في ايه النقط الرئيسيه كذا وكذا وكذا يعني مش هسيبهم يروسوا لا طبعا هيجي الولاد يقفوا مش عارفين يعملوا حاجه اقول لهم لا احنا في القعده في الكتاب في الحتت الفلانيه والحته الفلانيه وفي سيره القديس الفلاني وابتدي افتح لهم فالولاد يحسوا انهم عندهم معلومات لطيفه يجوا المره الجايه يقعدوا يتناقشوا مع الولاد فتبص تلاقي القعده تحولت من درس إلى قعدة مناقشة وبيقود المناقشة دي الولدين طبعا الولدين دول ممكن في يوم من الأيام يبقوا خادمين في مدارس الأحد أو يمسكوا مسؤولية اجتماع شبان بكل قوة ليه؟ لأنهم تعلموا ازاي يتناقشوا مع زملاتهم لكن النهارده تيجي في الاجتماع كده تقول له عايزين شاب يتكلم يقول لك لا على أبونا هو اللي يتكلم دي لا مؤاخذة حالة خيبة عايشة فيها الكنيسة صحيح؟ فين فين القيادات الكنسيه؟ فين الصف الثاني والثالث والرابع المفروض كده في صفوف ورا بعض ومين قال ان الكنيسه مسؤوله بس من الكاهن والكاهن ده مش انسان زيك زيه لابد ان احنا نشتغل كلنا ده موضوع من المواضيع الرئيسيه يا ريت نهتم بيها الحاجه الثالثه اللي ممكن تشغل فيها العيال الافتقاد تشغيلهم في الافتقاد يعني مثلا تجيب انت حضر خمس ست ولاد والفصل فيه 30 وزع الولاد على خمسة ستة كل ولد تديله كارت لطيف تكتب كلمة لطيفة باسم الأسرة وتمضي عليها تقول لهم يا ولاد كل اتنين يروحوا يزوروا تديهم الأسماء والعناوين وتوضب لهم القعدة منها الولاد اشتغلوا ومنها التانيين انبسطوا واخدوا لهم هدية لطيفة حلوة وتقول لهم في القعدة صلوا مع بعض مثلا أبانا الذي فلنشكر وارحمني مثلا أو لما تروحوا في القعدة تاخدوا لهم الكتاب ده ويا ريت تقروا لهم الحتة الفلانية وتناقش معاهم الحاجة اللي هتقروها وما يروحوا يقولوا احنا الأسبوع اللي فات كنا عيد القديس مثلا أبو مقار الكبير واتكلمنا في الحاجة الفلانية وفي قصة لطيفة والعيال يحكوا ده نقطة من النقط من التداريب أيضا الهامة في العملية في تكوين القيادات السليمة للولاد وهي الصلوات الشخصية يعني مثلا احنا عندنا فصل مش أول ما نفس بس أمينة ليل ويجب سبت ري وتنتهي لكن لازم كل أسبوع كده ولد أو ولدين يصلي صلاة استجالية فالولاد يتمرنوا على الصلاة هيتكسف أول مرة يمكن يقول كلمتين ويقف حد تشجعه تقول أنا مبسوط منك تمرين الولاد على الصلاة فحتى هو بعد كده ما يزور صديق ليه عيان يقدر يصلي له آه كمان لو مثلا زرت واحد عيان مثلا او في ولد عيان في الاسره بعد ما تخلصوا الاسره تقول يا اولاد احنا هنعمل اجتماع صلاه عشان زميلنا فلان ده عيان انا عايز اثنين ثلاثه يصلوا له يقول لك لا انت يا استاذ تصلي تقول لهم لا ده ربنا بيحب صلوات الاطفال الصغيرين ده انت مجرد بس تطلب ربنا هيديك الحاجه الاخيره عشان ما اطولش هي اكتشاف المواهب الداخلية يعني الناس اللي عندهم الرسم الناس اللي بيحبوا الكتابة آه، الناس اللي عندهم موسيقى حولوا على الألحان والترانيم والحاجات دي آه، شطارة الخادم مش انه يحضر دروس لكن انه يفعفع كده ويكتشف في اولاده المواهب الروحية السليمة وتكون مواهب مقدسة مش تشغيله بس مش يلا نعمل كشافة وبعدين الكشافة دي تسمع انهم راحوا عملوا قعدة في مرسى مطروح العيال اتخانقوا مع بعض وعوروا بعض ولا راحوا لعبوا كورة مثلا في نادي من النوادي شتموا بعض وتقول انا بعمل ايه ده انا بشغل العيال في الكورة لا حبيبي مش عايزين الكورة بتاعتك دي اذا كان العيال يروحوا يشتموا بعض احنا لازم كل امورنا في نطاق الروح انا شغلتي في الكنيسة وكيل الله او زي ما قال معلمنا بولس الرسول كأن الله يعز بنا تصالحوا مع الله ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا فهم وحكمة عشان يكون لنا التشغيل الحقيقي لأولادنا لإلهنا كل ما يكون كرامه من الآن وللأبد آمين